أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان حلقتنا النهاردة هي الحلقة الثانية من سلسلة قصص عن حياة يسوع المسيح على لسان ناس عرفوه وكانوا قريبين منه وكانوا شهود عيان لحياته قصتنا النهاردة من أحداث سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في الإصحاح الأول من إنجيل متى والآيات من 18 ل 25 شاهد عياننا النهاردة هو يوسف اللي معروف بيوسف النجار كان يوسف إنسان بسيط بيخاف ربنا عشان كده اختاره الله إنه يكون الأب الأرضي لابن الله الوحيد يسوع المسيح تعالوا نسمع يوسف وهو بيحكي لنا عن اللي شافه كشاهد عيان
اسمي يوسف من مدينة الناصرة كنت بشتغل نجار كان حبي لشغلي وكمان حبي لدراسة كلمة ربنا واخدين كل وقتي كنت بحب أدرس الكتب المقدسة وكنت بقضي بالساعات كل أسبوع قدام كتب الأنبياء القدام أدرس وأتعلم وبالرغم من فرح أبويا إني بقرأ الكتب لأن هو كمان كان بيعبد ربنا يهوى من كل قلبه وكمان لاني مهتم بشغلي في النجاره الا انه كان دايما دايما يقعد مع اصحابه ويقول لهم يوسف هيلاقي وقت منين علشان يدور على عروسه ما هو طول النهار عينيه في الكتب ولما بينزلها بتنزل على نشارة الخشب اللي شغل فيه بيني وبينكو كان عنده حق وخصوصا ان كنت قربت اوصل ل 28 سنه بس الموضوع ده ما كانش في بالي خالص لحد اليوم اللي قابلت فيه مريم كان يواقيم والد مريم جالي الورشة وطلب مني إن أعمل له مقايسة يعني أحسب له تكلفة بنى جزء تاني في بيته وبسبب المطر كنا بنأجل الميعاد يوم بعد التاني لحد ما فات أسبوعين وكنت عايز أخلص المقايسة دي بأقصى سرعة لأنها طولت قوي في إيدي المهم وصلت لبيتهم بعد الفجر كده بحوالي ي- يمكن ساعة و- وبعد ما قضيت حوالي نص ساعة وأنا برفع المقاسات حوالين البيت جه يوقيم واتكلم معايا
صباح الخير يا يوسف جيت بدري يعني أنا آسف لو كنت عملت لكم إزعاج أو يعني صحتكم بدري لا بالعكس احنا متعودين على الصحيان بدري انا اللي اسف اني نزلت لك متاخر وما كنتش عارف انك جيت
أنا دايما بحب أنزل بنفسي علشان أخد المقاسات براحتي وأشوف أفضل مكان ممكن نزود فيه القوض اللي أنت طالبها طيب ايه الاخبار ممكن نعمل الزياده دي من انهي ناحيه شوف آه، الناحية الغربية دي مش هتحتاج مننا شغل كتير مش هتحتاج اننا نحفر كتير علشان نأسس لكن لو انت عايز حجم القوض يبقى كبير يبقى لازم نتخلص من الشجرة الكبيرة اللي هناك دي بعد كده لفينا للناحية الشرقية من البيت واتناقشنا يعني لو حبينا نعمل القوض هناك ايه اللي هنحتاجه بالظبط لكن لفت نظري حركة في شمال البيت بصيت وشفت أجمل بنت شفتها في حياتي كانت قاعدة على كنبة تحت شجرة زيتون كانت قريبة مني و... وكانت مغمضة عينيها بتبص لفوق وشعاع الشمس نازل على وشها كان وشها منور كانت قاعدة بتسرح شعرها الأسود الطويل ومش واخدة بالها خالص من أي حد موجود
قول لي يا يوسف امتى ممكن تخلص مقايسه الاوضه الجديده يوسف يوسف إيه؟ آه، آسف معلش أصلي سرحت شوية ممكن أسألك سؤال مين البنت اللي هناك دي؟
دي مريم بنتي
مريم آه، آه، و- و- وانت بتبني الأوضة الجديدة دي علشانها؟
طبعا البنت كبرت وعاوز اعمل لها اوضه تاخد راحتها فيها يوسف لو اتفقنا على السعر امتى ينفع نبتدي الشغل
متهيألي إنه ينفع نبتدي بعد يومين اديني دقايق وأنا هديك السعر وفي ثواني وأول لما مريم سمعت صوتنا كانت لفت إشاربها ودخلت جري على البيت آه، طبعا أنا ما استنيتش لتاني يوم علشان أدي وقيم السعر اللي طلبه ما فاتش ساعة إلا وكنت مقدم له عرض الأسعار وخطط الشغل كمان اللي شكلها عجبته جدا
ايوه حاضر جاي اهو حاضر ايه يا يوسف رجعت بسرعه يعني خير نسيت حاجه لا أبدا بس أنا كنت خلصت خطة مبدئية للشغل وعرض الأسعار كمان إحنا كده ممكن نبتدي الشغل على طول
هو ده السعر يوسف انت متاكد انك هتعمل الشغل المطلوب كله بالسعر ده آه، طبعا طبعا السعر ده أنا حاسبه كويس قوي بعد ما شفت مريم كان بصراحة تأثيرها عليا كبير جدا وأنا بحسب السعر لكن بعد لما رجعت الورشة وبدأت أراجع الحسابات وأشوف الخامات اللي أنا هستخدمها اكتشفت ليه هو كان مستغرب قوي من السعر لأن السعر اللي أنا اديتهوله مش جايب حتى تمن الخامات لكن من حسن حظي إن وقيم كان راجل طيب وحكيم وعنده خبرة كبيرة في الحياة بعد كام أسبوع من بداية الشغل أخدني على جنب وكلمني بصراحة
شوف يا يوسف احنا لازم نعيد نظر في الاتفاق اللي ما بيننا ليه بس؟ إيه اللي حصل؟
شوف يا سيدي أنا كنت شاب زيك وأم مريم كانت في نفس جمال مريم أنا متأكد إن تكلفة الخامات بس أكتر من المبلغ اللي أنت طلبته على العموم يا يوسف إحنا لازم نغير الاتفاق ونحسبه من الأول مش هينفع تشتغل بخسارة
أنا مش بس حبيت مريم لكني كمان حبيت أبوها بحكمته ودعته ولقيت مفيش حاجة توفي له حقه غير إني أشتغل بكل قوتي وأعمل الشغل بأفضل شكل طبعا آه، ساعات كتير كنت بشتغل لوحدي علشان أبهر مريم بشغلي و- وعلشان أكون قريب منها أطول وقت ممكن وحصل اللي كنت بحلم بيه وفعلا خطبت مريم بعد ما أهلها وافقوا وباركوا الارتباط بعد 11 شهر من أول مقابلة بينا وابتدت فترة خطوبتنا واللي زي عادتنا بتكون سنة وبعدها بيتم الجواز أه، ما كانش في أي كلام يعبر عن فرحتي بيها وقعدت أول شهرين في الخطوبة في فرح وسعادة ما كانش في حاجة في فكري إلا اليوم اللي هتجمع فيه أنا ومريم في بيت واحد واللي كنت فعلا ابتديت إني أبني فيه لحد ما في يوم جالي وقيم أبو مريم وقال لي كلام ع- عمر ما كنت أتوقع إن أسمعه كلام طفى كل الفرح والسعادة اللي كانت جوايا اهلا اهلا يا عمي اتفضل خير ايه اللي جابك في الجو ده
إيه زعلان إنك شفتني ولا إيه يا يوسف لا طبعا بس انا يعني مستغرب انك تيجي المشوار ده في عز الحر
طيب يا أخي مش تقول لي اتفضل ارتاح من المشوار طبعا اتفضل
على على العموم أنا مش هطول أنا جاي لك برسالة من مريم خير في حاجه حصلت
صدقني ما أنا عارف يا ابني هي مريم وأمها بقالهم أسبوع مش على طبيعتهم في حاجة بس أنا مش عارف إيه هي المهم امبارح يعقوب ابني كان مسافر ليهوذا فطلبت مريم إنها تروح معاه علشان تزور أليصابات قريبتنا لأنها ساكنة قريب من هناك فوافقت أنا وأمها وسافرت امبارح وده معناه ايه صدقني ما انا عارف يا ابني المهم مريم قالت لي ابلغك انها هتغيب شويه عند اليصابات
وسابني وقيم ومشي لكنه ساب معايا ألف سؤال وسؤال وليالي من قلة النوم والشك والقلق وقعدت أ- أ- قعدت على الحال ده حوالي ثلاث شهور لحد ما في يوم وأنا قاعد في الورشة لوحدي لقيت مريم واقفة قدامي في الورشة وشها كان باين عليه التعب والإرهاق و- وتحس إني إن- إن في حاجة ش- شاغلة تفكيرها قمت استقبلتها و- وقلبي سعيد إني شايفها قدامي لكني لقيت ملامح وشها مليانة بالتردد وكأنها مش متأكدة بإني هستقبلها كويس ولا لأ مريم الحمد لله على السلامة وحشتيني أوي وانت كمان يا يوسف يوسف أ- انا عاوزه اتكلم معاك شويه ينفع نقعد ونتكلم طبعا اتفضلي يا مريم مع اني مش خبير في فهم بنات حواء لكن اول لما مريم قالت لي انا عايزه اتكلم معاك عرفت انها مش هتكون اخبار حلوه مريم إ- انت كده قلقتيني في ايه بس وعدني الاول انك مش هتفهمني غلط افهمك غلط مريم ارجوكي بلاش الغاز في ايه
انا مش هتكلم الا لما توعدني وتوعدني كمان انك قبل ما تتكلم وترد عليا انك تتكلم مع ربنا الاول وهو هيفهمك مريم أنا نجار على قد حالي أنا لا كاهن ولا حخام علشان ربنا يكلمني ويفهمني يوسف ارجوك
أنا أنا آسف يا مريم ما كانش قصدي إن- إن- إني أعلي صوتي عليكي المهم إيه الموضوع؟ إ- إ- إ- أنت أنت عايزة تكلميني في إيه؟
يوسف يوسف أنا أنا أنا حامل بقالي أربع شهور
إيه؟ حامل حامل سمعت الكلمة وكأن حد ضربني بخنجر في ظهري أ- أ- حسيت إن الأرض بتلف بيا وقعت على الأرض وسط النشارة كنت حاسس إن خلاص هيغمى عليا رفعت عيني على مريم لمحتها وهي طالعة من الورشة وهي ماشية حسيت إن قلبي بيبكي جوايا ليه يا مريم؟ ليه؟ إزاي يحصل كده؟ ده أنا كنت بشوف فيكي كل البراءة والطهارة ده أنا, أنا- أنا حتى ما كنتش بقدر ألمسك كنت بحافظ عليكي وعلى حبك بكل طهر وقداسة ليه يا مريم ليه ليه مش عارف قد ايه من الوقت عدى عليا ما حسيتش بنفسي الا و- وانا ماشي في الشارع وبطلع على تل قدام الورشه وعلى لساني اسم واحد بنادي عليه مريم ليه يا مريم ودموع مالية عينيا منعاني من اني من اني اشوف حتى انا فين ولا رايح فين قعدت على الحال ده لحد ما الليل ليل عليا حسيت بمطر خفيف ابتدى ينزل على وشي ما قدرتش اعرف انا فين وما كانش فارق معايا حتى ان اعرف ولا لا لقيت الطريق ابتدى ينزل لتحت بصيت لقيت طريق ما كنتش شفته قبل كده وانا نازل لقيت رجليا بتتزحلق ولقيتني بقوم واقع تاني واقوم واقع تاني لحد ما جسمي كله وقع على صخرة في آخر التل كنت خلاص مش قادر أقف على رجليا فلقيتني مش عارف نمت ولا أغمى عليا لكن كل اللي أنا فاكره إني ما كنتش حاسس بالدنيا خالص قمت على صداع فظيع مش عارف فات قد ايه لكن قمت على نور القمر و- ووقفت على الصخرة اللي اللي كنت واقع عليها شفت من بعيد مزرعة صغيرة كشفها نور القمر حسيت في البداية انه حلم أكيد ده خيال أيوة م- مش ممكن يكون غير إنه خيال شفت خروف صغير نايم في حضن أسد ونعجة مريحة راسها على بطن دب وديب نايم جنب خريف صغير كلها حيوانات بينها عداوة بطبيعتها لكن الغريبة إنهم كانوا قاعدين في سلام عجيب وكان بيمشي في وسطهم طفل صغير لابس أبيض في أبيض وبنفس السرعة اللي كشف فيها نور القمر المنظر الغريب ده جت سحابة وراحت مظللة عليه وخافته من قدامي قررت إني أكمل نومي والصباح رباح قمت تاني يوم على صوت عصفور جميل بيغني لكن ثواني وصوته اختفى من أصوات الأسئلة اللي جوايا قمت و- و- ووقفت على الصخرة تاني ودورت على المزرعة اللي شفتها بالليل ب- بقيتها موجودة بس فاضية نزلت أجري أجري أجري لحد ما وصلت ليها ما لقيتش الحيوانات اللي شفتها بالليل لكني شفت أثر رجليهم على الأرض أيوة شفتها مش هم بس ده كمان أثر رجلين الطفل اللي كان ماشي في وسطهم وسألت نفسي بس ده يا ترى معناه إيه شعرت جوايا و- وكأني بسمع صوت أشعية وهو اللي بيجاوبني ويقول ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب ويسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها
طبعا المشهد الغريب ده نساني مريم لفترة صغيرة لكن ثواني ورجع لي صوت الحزن اللي جوايا تاني والأسئلة الكتير عن مريم وإخلاصها ليا وغيره وغيره مش عارف قعدت على الحال ده قد إيه يومين تلاتة كنت ماشي تايه في البرية بصرخ لربنا علشان يريحني من اللي أنا فيه ومن الحزن اللي جوايا لحد ما في يوم لقيت كهف صغير دخلت ارتاح فيه شوية وأنا جوه سرحت في مريم تاني ورن في وداني صوتها وهي بتقول لي بكل حب وتوعدني كمان انك قبل ما تتكلم وترد عليا انك تتكلم مع ربنا الاول وهو هيفهمك وسط ضلمة الكهف كنت خدت قراري خلاص أنا هدي مريم كتاب الطلاق بهدوء ننفصل وكل واحد فينا يروح لحاله من غير أي فضايح وارتحت للقرار ده وريحت ظهري ونمت وأنا من طبعي أم، مش من اللي بيأمنوا قوي بالأحلام وتفسيرها لكن الليلة دي جالي ملاك وكلمني
يا يوسف ابن داوود وابن يسى ما تخافش انك تاخد مريم زوجة ليك لأن الحمل اللي فيها هو من الروح القدس فهتولد ابن وتسموه يسوع لأنه هيخلص شعبه من خطاياهم
بعد ما مشي الملاك قعد كلامه يرن في وداني وافتكرت نبوة أشعياء النبي اللي بتقول ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل
قعدت فترة مكاني مش قادر أ- أ- أقوم أ- أ- عمال أفكر وأتأمل اللي بيحصل و- واللي أنا سمعته وكلمة عمانوئيل اللي تفسيرها الله معنا بترن في وداني معقول مريم تبقى أم المسيح ال- ال- اللي كل الناس مستنياه قمت مع شروق الفجر وكان كل اللي جوايا إن أشوف مريم بأقصى سرعة كنت قضيت سنين قبل كده في الجبال لكن المرة دي ما عرفتش أنا كنت وصلت لفين وما كنتش عارف الطريق منين صليت صليت للإله يهوى إنه يساعدني وقعدت أمشي أمشي وسط الجبال وبمعجزة لقيت طريق ينزلني للبلد ولطريق بيت مريم نزلت على بيتها لقيتها قاعدة في نفس المكان اللي أول مرة كنت شفتها فيه وكأنها مستنية وصولي أنا آسف أ- أرجوك سامحيني س- سامحيني على هروبي منك بالطريقة دي وعلى شك فيك أنا, أنا آسف بجد لا مفيش حاجه انا مقدره موقفك انا كمان جت عليا لحظات ما كنتش مصدقه كنت بشك مريم أنا جالي ملاك امبارح في حلم وقال لي إنك هتبقي أم للمخلص قولي لي أنت عرفت إزاي ويا ترى الملاك ده برضه جالك في حلم وقال لك لا مش في حلم الله بعت لي الملاك جبرائيل بنفسه عشان يبشرني قال لي اني لقيت نعمه في عين ربنا وان الروح القدس هيحل عليا وقوه العلي هتظللني وقال لي كمان ان القدوس اللي هيتولد مني هيدعى ابن الله
إيه جالك بنفسه ايوه يا يوسف المهم عندي إنك سامحتيني
الحمد لله على السلامه يا يوسف ما تعرفش انا مبسوطه قد ايه انك رجعت لي وحشتني قوي الايام اللي فاتت دي وانت اكتر مريم احنا لسه في بداية فترة الخطوبة لكن انا دلوقتي برجوكي انك تقبلي ان احنا نبدر ميعاد جوازنا و- وانا هرتب كل حاجة مع اهلك بس انت قولي لي موافقة قولي كنت بحلم اني اعمل فرح كبير قوي لمريم ندعي فيه كل الناس لكن حسينا من الأفضل إننا نعمل فرحنا على الضيق يعني لأهلنا و- وأصحابنا و- وبعدين نعمل حفلة صغيرة للعيلتين بس و- وبقيت أنا ومريم خلاص زوجين لكني أصريت إن تبقى مريم في بيتها علشان تبقى مرتاحة وأنا كنت بقضي وقتي في الورشة وبالليل أروح أطمن عليها و- وبعدين أرجع أنام في أوضتي اللي فوق الورشة و... و... ومع فرحتنا بالجواز واللخبطة اللي ح- اللي حصلت قبلها دي آه، نسينا خالص إن الرومان ابتدوا التعداد و... وما فكرنيش بيها إلا أبو مريم ونصحني إن لازم أنفذ أوامر الرومان أهلا أهلا يا وخيم ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ده انا لسه كنت بشطب الشغل وكنت هاجيلكم حلو
أنا أنا كنت قريب من هنا قلت أجيلك ونروح سوا بس أنا كمان كنت عاوزك في موضوع مهم النهاردة قابلت واحد بلدياتي وفكرني إن مهلة التعداد ودفع الجزية خلاص مش باقي منها إلا أيام يا ربي تتخيل انا كنت ناسي خالص المهم ما تعرفش فين اماكن التسجيل انت ما سمعتش المرسوم الروماني ولا ايه المرسوم بيقول ان كل راجل يرجع مع عيلته للبلد اللي اتولد فيها واللي فيها جذوره عشان يتسجل هناك معنى كده ان انا اسيب كل حاجة هنا واروح لبيت لحم لاني انا من بيت الملك داوود يظهر انك ما كنتش واخد بالك من كده انت لازم تسافر وتاخد مريم معاك وما قدامكش غير اسبوعين لحد ميعاد الجزية تكون وصلت فيهم لبيت لحم
كنت حاسس إن عملت مشكلة جديدة لمريم بسبب جوازنا السريع وعلشان كده لازم تسافر معايا البيت لحم كان فاضل على ميعاد ولادتها ي- يعني يا دوب أيام لكن علشان نطيع أوامر القانون الروماني كانت لازم تيجي معايا في سفرية طويلة ومتعبة تاخد لها حوالي خمس ست أيام كده كانت حياتي اتغيرت و- وزاد إيماني بالرب وثقتي فيه بشكل كبير قوي لقيت الفرح والقوة في إني أقوم بدري وأقرأ الكلمة المقدسة وأصلي وكنت بصلي دايما لله المحب اللي اختارنا إحنا علشان يباركنا وعرفت إن إحنا لما بنطيعه هو بيساعدنا علشان نعدي كل المشاكل والتحديات اللي هنقابلها أنا ومريم الأسابيع اللي جاية وكمان في الشهور والسنين اللي بعديها
اشركني في عمل الروح كي أصبح مهدا لمسيحي إن لم أتمخض بسمائي فحياتي في درب الريح أدخلني روح الميلاد كي أحيا كل الأبد أبعادي خذ عني سطح الأشياء فيسوع إلى العمق ينادي فيسوع إلى العمق ينادي
أفضل قرار ممكن تاخده هو إنك تقول نعم لخطة ربنا في حياتك. الله إدانا الحرية إننا نقبل أو نرفض خطته لحياتنا. لكن مريم ويوسف اختاروا الطريق الصالح لما سلموا لربنا إرادتهم بالكامل وبقيوا أبطال في تاريخ المسيحية. يا ترى إيه خطة ربنا لحياتك؟ إحنا بننشغل قوي بتفاصيل جوه الخطة دي. يعني هنشتغل إيه؟ هنتجوز مين لكن خليني النهارده اقول لك اول خطوه علشان تستمتع بكل التفاصيل دي اول خطوه هو ان الله يكون مصدر كل شيء حتى خلاصك وقداستك انه يكون هو المخلص الشخصي لحياتك لو عايز تقبل الرب يسوع كمخلص شخصي لحياتك النهارده اعترف انك خاطي وانك عاجز قدام الخطيه اقبل وصدق في حب ربنا ليك وإنه بعت ابنه عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطاياك ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح وفي كل يوم اشبع بكلمته الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة الجاية هنسمع وهنستمتع برحلة يوسف ومريم لبيت لحم وهنسمع قصة ميلاد يسوع انتظرونا في الحلقة اللي جاية وشاهد عيان